بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رساله العبرانيين اصحاح 11 والاصحاح المشهور باصحاح الايمان الاول نفكركم هو معلمنا بولس دخل في موضوع الايمان لان الرساله كلها رساله تثبيت الايمان المسيحي ضد موجه الارتداد لليهوديه مره اخرى فهي رسالة لتثبيت الإيمان ومن هنا جت قيمة الإصحاح ده في صدر الرسالة كملخص لكل الأفكار اللي عاوز يقولها ومشي معانا معلمنا بولس في رسالة العبرانيين بطريقة المقارنات إزاي ربنا يسوع له المجد أعظم من كل الملائكة أعظم من كل الأنبياء أعظم من هارون رئيس الكهنة اليهودي ذبيحة جسده أعظم من ذبائح الحيوانية هو رئيس الكهنة الأعظم الكهنوت المسيحي أعظم من الكهنوت اليهودي الشريعة بتاعته أكمل من الشريعة الأولى العهد الجديد أعظم وأمجد من العهد القديم كل ده عرضه في الصفحات الأولى في عبرانيين من واحد لعشر وفي الآخر وهو بيوصيهم أن هم يثبتوا في الإيمان ويحتملوا الاضطهاد اللي جاي عليهم قال لهم ما تنسوش القاعدة أو الآية اللي بتقول البار بالإيمان يحيا وإن ارتد لا تصر به نفسي ومن هنا دخل على موضوع الإيمان أن الإيمان يمثل حياة الأبرار يعني علامة المسيح إيمانه وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله أبدا في أي شيء بدأ في إصحاح 11 بتعريف الإيمان وقال أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى الأول التعريف زي ما خدناه المرة اللي فاتت يعني إيه كلمة إيمان يعني ثقة والثقة هنا موضعها مش حاجة أنت شايفها بعينك لأن الإنسان عادة يثق فيما يرى نسبيا إنما صعوبة الإيمان أن الواحد يثق فيما لا يراه وقعدنا نشرح ازاي السماء موضوع ايمان لاننا مش شايفينها المسيح له المجد الملائكة كل تعاليم المسيح له المجد كل ده يحتاج الى ايمان وقال الايمان هو الشهادة التي يشهد بها الله عن كل بار يعني عشان واحد يتبرر قدام ربنا يبقى خد شهادة ايمانه ومشي معانا عرض علينا هابيل ازاي قدم ذبيحة افضل من قايين لأنه بإيمانه كان مصدق أن ربنا ينظر إلى التقدمة وينظر إلى ما وراءها من قلب خاشع ومن حب فكان مصدق أن ربنا شايف وربنا سامع وربنا قابل أما قايين فكان بيعمل الحاجات دي كلها تأدية واجب فرفضت تقدمته وكانت بداية الإشكال أن قايين قتل هابيل وصلنا العدد خمسة بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله أخنوخ شخصية يمكن قليلين اللي يعرفوها أو درسينها هو في الجيل الثامن بعد آدم يعني من أحفاد آدم من نسل شيث شيث ده ابن الثالث لآدم غير قايين وهابيل جه شيث اللي جه بعد كده منه أبونا إبراهيم وبالتالي منه جه ربنا يسوع له المجد أخنوخ اتقال عنه سطر واحد في الكتاب أنه صار مع الله فلم يوجد لأن الله نقله تعبير اللي قاله معلمنا بولس الرسول يعني إيه من, من أعجب الشخصيات اللي في تاريخ الكتاب لأنه ما تقالش عليه كلام كتير وإن كان في رسالة يهوذا ذكر نقلا عن التقليد اليهودي نبوة كان قايلها أخنوخ هي ببساطة أن أخنوخ ده زي الآباء السواح عارفين لما يقولوا أن في واحد دخل الصحراء وبعدين ما عرفناش راح فين راح ما رجعش زي توحد وبعد التوحد دخل في درجة أعلى اللي بنسميها دلوقتي السياحة انه يبقى شخص كده عجيب فوق الامكانيات الطبيعيه وينتقل انتقال غير طبيعي من مكان لمكان ويوصل لدرجة عالية قوي من الروحانية محدش عرف أخنوخ راح فين لأن الله نقله وهنا معلمنا بولس قال إنه لم يرى الموت ودي شهادة عجيبة جدا إن بالإيمان الإنسان بيغلب الموت صحيح إحنا بنموت دلوقتي لكن ما بنسميهوش موت بنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال خلاص إن كان أخنوخ ما شافوش بعينيه خالص إحنا حتى لو شفناه بنسميه دقناه زي ما قلنا على المسيح يا من ذاق الموت إنما ما بنخافش من الموت لأنه ما عادش له سلطان زي الأول بعد الموت والقيامة بتاعة ربنا يسوع له المجد بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت نقل ده التعبير اللي خدته الكنيسة وهي بتصلي على الراقدين وتقول إيه لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو إيه انتقال نقله احنا بنتنقل لحياة افضل فالموت بالنسبة لنا دي ترقية دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة لانها نقلة الى عالم اخر من الامجاد ولم يوجد لان الله نقله لم يوجد يعني الناس ما بقتش عارفه راح فين مش شايفينه إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله يعني زي ما شفنا ان الايمان في هابيل خلاه يقدم حاجة حلوة لربنا الايمان في اخنوخ شغله انه يرضي ربنا احنا عاوزين نطلع من الاصحاح ده الواحد يقيس ايمانه احنا كلنا عندنا ايمان ولكن ايمان ضعيف طب الواحد يقيس ايمانه ازاي اول مقياس حطه لنا في التقدمة كيف تقدم العبادة لله وانت واقف بتصلي شكلك ايه قلبك فين وانت بتطلع العشور وانت بتقدم صومك وانت بتيجي كنيسة تصلي وتتعلم كيف تقدم تقدمة دي شكلها ايه لان هابيل قدم وقايين قدم انما طلع الفرق كبير قوي والفرق هنا طلع ان مرجعه الايمان المحك الثاني كم ترضى الله زي في اخنوخ شهد له أنه قد أرضى الله دي موجودة في الترجمة السبعينية لسفر التكوين اللي ذكرت فيه قصة أخنوخ حكاية أرضى الله دي قد إيه الأول أنت مشغول ترضي ربنا يعني إحنا كلنا بيستهوينا رضا الناس يشغلنا رضا الناس يمكن تتضايق لو حد متضايق منك أو في مجاملة متأخرة عليك تبقى إيه عاوز تخلصها او بتراعي قوي مشاعر اللي حواليك كويس كل ده حلو قوي طب ربنا فين في ده كله في الاول ولا في الاخر قبل الناس ولا بعدهم اهم من الناس ولا اقل اهميه قد ايه مشغول بترضي ربنا يعني الطبيعي ان الراجل يرضي مراته والزوجه ترضي جوزها زي ما معلمنا بولس قال وعشان كده كان بيمجد شويه البتوليه بيقول البتول ده مشغول بس برضا ربنا يا بخته مشغول على طول برضا ربنا وان كان مش غلط ان الواحد يرضي مراته او الزوجه ترضي جوزها لكن مركز ربنا ايه ان احب احد ابا او اما او زوجه او اولادا اكثر مني فلا يستحقن رضا ربنا ده في كل موقف الكلام اللي انت هتقوله يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش العمل اللي انت هتعمله يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش تصرف العلاقه دي المكان اللي انت داخله ده كل حاجة الواحد بيسأل نفسه هو ده يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش إذا كان السؤال ده شغلك ملح على تفكيرك كل يوم وكل خطوة يبقى عندك إيمان قوي وإن كان الموضوع مش شغلك ولا تجتهد أن ترضى الله وتقول ما كل الناس بتعمل كده يبقى إيمان ضعيف أخنوخ كان في جيل أغلبه ما كانش جيل قديسين ده بعدها بشوية جه ربنا بالطوفان على العالم كله لأنه لم يكن جيل بار إزاي طلع أخنوخ وسط الجيل ده كله بار لأنه كان مختلف ما بيعملش زي ما الناس بتعمل ما بيقلدش ما بيبصش حواليه كل الناس بت... بتهتم بالفلوس وبالأكل وبالشرب و... طب وأنت إذا كنت بتهتم بالحاجات دي يبقى أنت ما فيش إيمان بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله شوفوا لما يبقى ملخص حياة الإنسان سطر إنما أبديته لا نهاية له والمجد اللي مستنيه في السماء حاجة كبيرة قوي ليه؟ عشان بس الكلمة دي قد أرضى الله في كل شيء يعني مفيش غلطة بيهرب من كل خطية بيحب يقدم لربنا كل حاجة ترضيه ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه عشان يربط بقى الرضا بالإيمان فبيقول اوعى حد يفتكر انه يقدر يرضي ربنا وهو ما عندوش إيمان بدون إيمان لا يمكن إرضائه لو لم تثق في الله ثقة كاملة يبقى لسه ربنا مش راضي ربنا عاوزنا نثق فيه ثقة الأطفال في أبائهم وأكتر عاوزنا ما نشيلش هم حاجة أبدا عاوزنا نرمي عليه الكبيرة والصغيرة عاوزنا لما الدنيا كلها تشككنا في ربنا ما نتهزش بدون إيمان لا يمكن إرضائه لما التلاميذ تشككوا من حكاية هيغرقوا دي لمهم المسيح ما عجبوش لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه قال لهم يا قليل الإيمان لماذا شككتم يا رب ما كانوا بيغرقوا والموج والبحر والريح وال... كان المفروض ما يتهزوش ده اللي يرضي ربنا بدون إيمان لا يمكن إرضائه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه هي ببساطة مجرد أنك جاي تكلم ربنا جاي تطلب ربنا ما هو ده إيمان يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود يعني انتوا بتعملوها من غير تفكير بس هي طبعا فيها ايمان كونك هتقف تصلي دلوقتي يعني ايه تقف تصلي يعني انت في حد انت شايفه مع انك مش شايفه ده ايمان وهتكلمه مع انك مش شايفه يبقى في ايمان يبقى حركة الصلاة البسيطة بكل معانيها حتى لو بتكلم ربنا وانت قاعد برضو فيها ايمان لان الذي يؤمن لان الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه يعني يستجيب للي بيتكلموا معاه بيرد عليهم لو أنت بتعمل مكالمة مع شخص مش موجود معقول تبقى مجنون إنما لما بتتكلم مع حد يمكن لو واحد عمره ما شاف موبايل يقول هو بيكلم نفسه ولا إيه هو مش فاهم الموبايل ده بيشتغل إزاي إنما أنت بتكلم حد وبتاخد وبتدي براحتك لو واحد ما يعرفش الجهاز ده بيشتغل ازاي يستغرب يقول ده بيعمل ايه هكذا يتعجب الملحدون من المؤمنين يعني ايه يقول لك انت بتكلم مين بتكلم الهوى بتكلم نفسك تقول له لا بكلم ربنا يقول لك فين ربنا فين ربنا لا انا عندي ايمان بقى انا عندي ايمان انه سمعني وعندي ايمان انه موجود وعندي ايمان انه بيرد عليا يجازي الذين يطلبونه من يطلب يجد ده وعد من المسيح على هذا الوعد أنت تؤمن عشان كده بتصلي ولو الوعد ده شغلك قوي يبقى الإيمان زيادة فبتطلب كتير وتصلي كتير وتكلم ربنا كتير لأنه أهم من الناس كلها فإذا ممكن يقاس الإيمان بقد إيه بتصلي بس مش صلاة روتينية شكلية قد إيه متصل بالله لأن ربنا أهم من الناس ناخد مقياس كمان بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان هنا كلمة جديدة كلمة خاف احنا شفنا هابيل قدم تقدمة إيمان أخنوخ أرض الله بسبب إيمانه بحياة الصلاة العشر هنا نوح تميز بميزة أخرى أوحي إليه بأمور لم ترى بعد يعني ربنا قال له بعد وقت هينزل طوفان هيدمر العالم ربنا أخبره لو هو ما عندوش إيمان كان يتشكك ويقول إيه اللي أنا اللي سمعته ده يعني ايه الدنيا تغرق يعني ايه وهو لو المطر نزل ما نطلع فوق الجبل ولو المية نزلت ما هتنزل في البحر إنما يعني المية تنزل الدنيا كلها تتغطى بمية وبعدين أنا معقول هعمل مركب على جبل يقولوا عليا إيه الناس طب كان يقول لي انزل اعملها عند البحر ده هو ابتدى يعمل المركب وهو فوق الجبل دايما صناعة المراكب الضخمة لازم تبقى لازقة في البحر عشان ما يقعدوش ياخدوا المركب ينقلوها ينقلوه ازاي في الزمن ده بعد ما يعملوه انما ده عمل مركب فوق جبل او فوق مكان عالي ما كانش جنب البحر فاللي بيعمله ده في نظر الناس جنون وبعدين مركب ليه مركب ليه ما هو المطر ينزل سنة واتنين وبعدين يرجع ينشف تاني والناس عايشة بقالها سنين وعاشت بعد هذا الوحي الإعلان ده مئة سنة وهو بيشتغل في الفلك فكان لوحده في الجيل ده كل اللي حواليه بيقولوا له ده كلام فاضي ده كلام ما ينفعش اللي انت بتعمله ده ما, ما يدخلش العقل انما نوح خد على الكلمة بتاعت ربنا وصدق ولأنه صدق خاف هنا فعل جديد بقى الخوف المقدس علامة إيمان أو مقياس إيمان قد إيه بتخاف من الدينونة أنت مصدق إن في حاجة اسمها جهنم مصدق طب إزاي تطلع منك الكلمة الوحشة إزاي تفضل معادي أخوك ازاي تنشغل بالدنيا وتنسى الابديه اذا كنت مصدق ان في جهنم ازاي مش خايف ان في دينونه اذا كنت مصدق ان في شيطان وعالم من الشر متربص بيك يجول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه ازاي مش خايف مش خايف على نفسك انا مش بقول نخاف من الشيطان المسيح علمنا ما نخافش انما بنخاف على نفسنا طب انت مش خايف على نفسك لو مش خايف على نفسك انت ما عندكش ايمان انما الخوف خوف مقدس ازاي مش خايف من الوقفه قدام ربنا الخوف في الوقفه قدام ربنا ده علامه ايمان انما غير المؤمن تلاقيه مستهتر مستهين مستبيح ما يقدرش يعني ايه نقعد قدام ربنا ولا نتكلم مع ربنا ولا نصلي ما عندوش احترام للكنيسه ولا للمذبح ولا لل... ما عندوش الكلام ده ليه مفيش ايمان اذا كلمه الخوف لوحدها تعبر عن الايمان بس انتوا عارفين طبعا مش كل خوف خوف مقدس في خوف مرضي وخوف من الدنيا وخوف من الناس المسيح قال لنا له المجد لا تخافوا من الذين يقتلونكم ثم بعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم نعم من هذا خاف فقال لنا ما تخافوش من الناس الناس اخرها ايه هيقوى على اجسادكم طب وايه الاجساد ما هتمشي هتمشي انما الابديه الحياه الاخرى في ايد مين ده اللي تخافوا منه ده اللي تعملوا حسابه وقال لنا ما تخافوش من الشيطان اعطيكم سلطان على الحياه والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء فربنا يسوع له المجد نفى بعض المخاوف وثبت انواع من الخوف المقدس الخوف من حضره ربنا الخوف انك تغلط خايف تغلط فبتهرب في واحد مجرد يلاقي ريحه الشر يجري يقول انا خايف على نفسي مش عاوز القعده دي هتخليني اقول كلمه زياده وانا مش عاوز اتكلم كلمه وحشه انا مش عاوز اغضب انا مش عاوز ادين انا مش عاوز اشوف منظر وحش انا خايف كويس ده خوف حلو ده علامه ايمان علامة إيمان لكن اللي مش فارق معاه الحاجات دي ما عندوش إيمان فما عندوش خوف مقدس نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خلي بالك هو بيراجع معانا التعريف الإيمان هو إيه الثقة بأمور أو الإيقان بأمور لا ترى فعشان يوضح نوح موقفه إيه أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد صحيح بعد 100 سنة ولا 120 سنة شافها بعينيه شاف المطر وشاف الأرض بتهبط فالبحار بتغطي على الكرة الأرضية وفهم اللي ما كانش قادر يستوعبه يعني إيه المية تنزل تغطي الأرض لا ده في كده ثورة في الطبيعة كلها فالأرض كلها اتغطت وطلعوا كل الناس المستهترين هم اللي طلعوا مش حكماء لأنهم ما صدقوش خاف فبنى فلكا هنا الخوف يخليك تنشغل بحاجة أهم من كل حاجة لو أنت عندك إيمان في الحياة الأبدية إيمان بكلمة ربنا هتخاف وهتبني حياتك الأبدية أو حياتك الروحية قبل ما تبني أي حاجة أهم من البيت اللي أنت قاعد فيه هتهتم بالبيت الأبدي أهم من جواز ولادك أهم من نجاحك أهم من الفلوس ليه؟ مفيش حاجة أهم فبه بنى فلكا لخلاص بيته وبه دان العالم يعني ايه يعني ايه دان العالم مش المسيح اللي هيدين العالم نوح حسب ديانا بمعنى انه لانه هو مشي صح كل الناس اتحسبت ماشيه غلط لانه هو صدق يبقى هو صح هم ما صدقوش يبقى هم كلهم غلط لما يكون في واحد متفوق وسط زملاء غير متفوقين يبقى هو دينون عليهم ليه ما يقدروش يقولوا محدش صدقك يا رب يقول لهم طب ونوح اشمعنى نوح صدق صدق وبنى وقعد يبني وقعد يستحمل كلام الناس وسخريتهم بدل السنة مئة سنة هو راجل كبير وتعبان انما اللي قاله ربنا لازم هيحصل لازم هيحصل هو ده الايمان به دان العالم واصبح نوح ده كانه ادم جديد هيطلع منه نسل جديد لان كل نسل ادم اتصفى عند الطوفان وبقوا الثمانيه دول ادم ومراته والثلاث اولاد وزوجاتهم بدايه حياه جديده على الارض كل ده ليه بسبب ايمان هذا الرجل العظيم والقصه تبتدي اوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا وبه دان العالم بنى فلكا لخلاص بيته كان التعبير ده جميل قوي انتوا عارفين احنا بنعمل الكنائس على نظام الفلك احد معمار الكنائس بيبقى شكل الكن... السفينة اشارة للمعنى ده ان الكنيسة دي هي فلك النجاة انك بتدخل جوه بره الناس بتغرق حتى لو بتضحك علينا حتى لو الناس بره شايفانا مغفلين مش مهم انما احنا بنبني فلكا لخلاص اولادنا خلاص نفسنا لابديتنا هل تبني بيتا لخلاص بيتك هل تبني لخلاص اولادك ولا انت سايب لهم فلوس زي ما الناس كلها سايبه فلوس لاولادها كل اللي شاغل الناس اللي يمشي ويسيب قرشين طب وايه قيمته وهم دول اللي يعني هيطلعوا ولادك بيهم من الدنيا ما سبتلهمش ايمان ما سبتلهمش حياه مقدسه ما سبتلهمش وصيه ربنا ما سبتلهمش الكنيسه في بيتهم وفي قلبهم انت لم تبني لخلاص اولادك انت بنيت بس بنيت غلط بنيت بيوت من الرمل والقش كلها مش هتقعد انما اللي بيبني صح بيبني لخلاص بيته تعبير جميل خلاص بيته كم واحد شغله المعنى ده كم واحد حاسس بالمسؤولية عن خلاص اللي معاه في البيت يبقى أهم حاجة إن هم يخافوا ربنا ويمشوا مع ربنا الدنيا تمشي سهلة تمشي صعبة هتمشي هتمشي وهتخلص هتخلص إنما ترى بعد كده في إيه حضرت الإيه لو في إيمان هتبني لخلاص بيتك هنا كلفوا فلك والفلك كان في الزمن ده يعتبر يعني أعجوبة هندسية لأن هم إحنا قبل المسيح بزيادة عن 3000 سنة فإحنا في فجر التاريخ لسه الصناعة طبعا على قدها قوي إنما لغاية النهاردة العلماء يقولوا المقاييس اللي ربنا يسوع له المجد قايلها عن الفلك ماشية جدا مع صناعة المراكب في العصر الحديث المقاييس نفسها ده عمل حاجة كذا دور بالخشب عشان يعمل فيها حتت للحيوانات وحتت للبني ادمين شغلانه كبيره قوي طب ما فيش يوم تتشكك يا نوح وتقول الله ما كل الحكايه كلها من اولها لاخرها مش مظبوطه لا ما فيش شك اللي قاله ربنا هيحصل مع ان ربنا ما قالوش بعد 100 سنه هعمل كده ما ادالوش ميعاد سابه يبني وقعد بدل السنه سنين وهو على هذا الإيمان لم يهتز تاني نراجع عايزين نراجع إيماننا ده موضوع مهم هل تثق فيما لا يرى هل تقدم لله تقدمة بإيمان زي هابيل الصديق هل حياتك ترضى الله زي أخنوخ هل فيك خوف ربنا زي نوح فبتبني خلاص بيتك أكتر ما أي حاجة تاني شغلاك يقول وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان لو لاحظتوا أول واحد ذكر عنه كلمة البر أو بار هو نوح قبل حتى أبونا إبراهيم نوح تبرر بهذا الإيمان لأنه صدق ربنا بدل صدق ربنا يبقى كده مقبول عند ربنا فصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان يبقى من البداية ربنا عاوز يقول اللي عاوز يورث معايا اللي عاوز يورثني يدخل من باب الإيمان مفيش باب تاني بره الإيمان مفيش بدون إيمان لا يمكن إرضاء تعمل كل الخير وانت ما عندكش إيمان بربنا مش هتوصل لأن انت ما أرضتش الله انت أرضيت نفسك ندخل بقى على أبو الإيمان وأشهر من اتصف بالإيمان بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع الإصحاح ده من جماله أنه مراجعة لشخصيات العهد القديم يعني شوفوا العبرانيين كلها رسالة بتشرح العهد القديم شرح فيها طقوس وشرح فيها أفكار وشرح فيها الذبائح وشرح فيها كانوت وشرح فيها موقف الأنبياء فاضل الشخصيات فهيمشي مع الشخصيات كده مرور سريع على أشهرهم عشان يربطهم بالكلمة دي عشان يقول لنا ما فيش حد في العهد القديم وجد نعمة في عينين ربنا ما كانش عنده إيمان والإيمان ده بيبان في حياة كل واحد بشكل يمكن مختلف عن التاني بان في هابيل في التقدمة بان في أخنوخ في إنه ساب الدنيا ومشي مع ربنا زي المتوحدين بان في نوح إنه خاف وعمل لخلاص بيته طول حياته بان في إبراهيم بقى في مواقف كتير أوي بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع تيجي كلمة مهمة بقى فعل مهم أطاع وهنا يتوزن إيمان واحد عن واحد بقدر كلمة الطاعة كم تطيع الله وربنا أصله فاحص القلوب يعني إيه ربنا هو اللي مع واحد واحد فينا في بيته وفي حياته يعني ممكن كلنا قصاد بعض نتجمل اهو ساعتين قاعدينهم مع بعض انما مين اللي معاك 24 ساعه ربنا له المجد هل تطيعه باهتمام في كل لحظه كل يوم هل وصيه ربنا شغلاك وعاوز تعمل اي حاجه عشان تسمع كلامه ولا الموضوع مش شغلك مقياس من مقاييس الايمان هو كلمه الطاعه كم نطيع الله موضوع أساسي احنا عارفين الوصايا لا تكذب لا تقتل لا تسرق لا تزني وصايا العهد الجديد لا تدين لكي لا تدان من نظر إلى امرأة ليشتهيها وصايا كتير عارف انت المسيح لو المجد قال ايه حتى لو مش حافظ النص ما اظنش فيكم حد مش عارف ربنا يسوع علمنا نعمل ايه وعارف احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبغضيكم وعارف اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم وعارف لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون هذه كلها تطلبها الامم عارفين حاجات كتير ووصايا كتير لكن بنسمع الكلام فيها قد ايه بنطيع قد ايه دي هتميز واحد عن التاني على طول بالايمان ابراهيم لما دعي الحاضر حاضر هل احنا مع ربنا بنقول حاضر هل انت كل يوم تقرا الانجيل كده تسمع ايه تقول حاضر يا رب حاضر هروح اعمل كده ولا تقول اه ده كلام حلو كلام حلو ما هو مش بس عشان يبقى كلام حلو ما انت لازم تطلع منه وتقول حاضر يا رب مش انت قاعد مع ربنا ربنا بيقول لك اعمل كيت وكيت لازم تقول حاضر يا رب وحاضر وتطلع تعمل ربنا يسوع حكى لنا الحكايه بتاعت الولدين اللي الاب قال للاولاني روح يا ابني الحقل قال له حاضر ما عملش حاجه وقال للتاني ما تروح قال له لا مش هروح بعدين ايه صعب عليه فقام راح كان بيوازن بين اليهود اللي بيقولوا حاضر ببقهم بس كانوا ما بيعملوش حاجه وبين الامم الوثنيين اللي في الاول قالوا ربنا لا عندوا مع ربنا يعني بسبب عدم ايمانهم في الاخر هم اللي عملوا الصح وتابوا وامنوا ورجعوا فالواحد مش بس يقول حاضر لا يسمع ويعمل والا يبقى بيبني بيته على الرمل بالايمان ابونا ابراهيم لما دعي اطاع انت ربنا بيدعيك كتير قوي بتطيع ولا لا بيدعيك تسامح اخوك ها قلت حاضر ولا لسه بيدعيك تبطل اهتمام بالدنيا زياده والصوت واضح الرساله مباشره ومتكرره قلت حاضر ولا لسه بيدعيك انك تصلي اكتر تنشغل بيه اكتر تفكر في حياتك الابديه اكتر الصوت واضح والدعوه قائمه ومستمره قطعت ولا لسه بيدعيك انك تخدم حواليك ناس كتيره تعبانه ومحتاجه اللي يخدمها حواليك ناس بتضيع بتتوه تبعد عن ربنا وانت بقالك سنين تقول وانا مالي ها مش هتقول حاضر بقى مش هتقوم تنقذ اخوك ولا تعمل زي قايين لما ربنا قال له قايين فين هابيل اخوك قال له واحارس انا لاخي يا فلان اين اخوك دي دعوه انك تدور على الناس البعيده قلت حاضر ولا لا كان المفروض يقول له حاضر يا رب هجري ادور عليه انما هو كان كان قتل لكن احنا الى اي مدى بنستجيب لصوت ربنا اللي في حياتنا من له اذنان للسمع ها فليسمع من له اذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس الروح القدس اللي بيكلمك في ضميرك في كلمة ربنا في كل قداس انت ده بتسمعه ولا لا بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع حاضر يا رب كان ممكن مثلا تصور يعني حد من حوالين ابونا ابراهيم يقول له ما يمكن بس ربنا ما يقصدش طب يا ابراهيم يا ابونا ابراهيم رايح فين ده بيقولوا الدنيا حوالينا صحراء احنا بلاد غنيه اور الكلدانيين دي اللي هي مسقط راس ابونا ابراهيم دي كانت العراق كانت مدن غنيه في الوقت ده مقارنه بكنعان كانت صحراء فلسطين انما ربنا قال له تعالى ورايا وما قالوش هنروح فين فبقى اللي يسأل أبونا إبراهيم يقول له رايح فين يقول مش عارف ربنا قال لي تعالى ورايا حد هياخد حاله وماله ويقول مش عارف ويطلع كده قال معلش هو قال لي كده طب و... وناسك وحالك وبلدك وعشيرتك قال له اترك اترك أهلك وعشيرتك وبلدك وأرضك قال له حاضر وكل كلمة من دول صعبة جدا نفسيا مش هيسيب أرضه بس ده هيسيب عيلته وهيسيب أهله وأقرب الناس ليه أصحابه ودنيته كلها حاضر يا رب وعشان كده بقى أبو الإيمان أبونا إبراهيم ده النهاردة علامة كبيرة قوي رمز في التاريخ للإيمان وكلنا بنتشفع بيه لدرجة ربنا يسوع له المجد من تكريمه لأبونا إبراهيم عمل حضن أبونا إبراهيم زي باب السماء قال يتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب انما الناس اللي مش عاوزين الايمان وفاكرين نفسهم بنوا الملكوت اليهود يطرحون خارجا ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا وربنا قال له اخرج ورايا هعمل نسلك نجوم السماء ورمل البحر هو اللي شاف نجوم ولا رمل لسه مش شايف بجد عيال هو طالع على هذا الرجع على هذا الايمان وفضل سنين طويلة ما عندوش ولد واحد وربنا بيقول له ايه هخلي ولادك رمل البحر رمل البحر انا عاوز عيل واحد لا هو بيقول له رمل البحر حاضر يا رب وابونا ابراهيم ما يتشككش حاضر ماشي ونجوم السماء طبعا انتوا عارفين السماء في الصحراء بالليل تلاقي النجوم ملهاش عدد تبقى واضحه جدا فبيبقى منظر كده ايه سما مترصعه نجوم مريح جدا قال له ولادك هيبقى زي كده حاضر ومن غير ما تشوف ومش هقول لك ميعاد ويعجز أبونا إبراهيم بس مصدق مصدق وماشي بهذا التصديق وهذا الإيمان حياته كلها يخرج للمكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي طب ده النهاردة ربنا بيقول لنا اخرجوا من الدنيا وبيقول لنا هنروح فين النهاردة ربنا كلمنا عن السماء وفرجنا على السماء في الإنجيل وفرجنا عن الحياة الأبدية وشرح لنا حاجات كتير ووصف لنا حاجات كتير سهل علينا المسائل قوي لكن مش عارفين نقول حاضر زي ابونا ابراهيم ده ابونا ابراهيم الطلب اصعب ليه لانه مش شايف حاجه ما يعرفش حاجه ما حدش قبل منه عمل كده طب النهارده احنا قبل مننا في ملايين خرجوا من الدنيا عشان يمشوا ورا ربنا واقصد خرجوا من الدنيا مش بالحرف يعني ادوا ظهرهم للدنيا وركزوا مع ربنا وبقى ربنا هو اهم حاجه كل في الكل انت مش اول واحد هتعمل كده النهارده في طابور ملوش اول من اخر من عند ابونا ابراهيم كده ونازل لغايه الشهداء والقديسين بتوع كل يوم طيب انت يا دوب هتمشي ورا الناس دول فالمأمورية بقت اسهل وبعدين لما تقول رايحين فين المسيح يقول لك انا هو الطريق والحق والحياه انا هو الباب والسما شكلها ايه ولا تخف ايها القطيع الصغير ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت وقعد يكلمنا عن الملكوت كتير يعني شرح لنا بس فضل الموضوع موضوع ايمان ليه لان انت مش شايف الملكوت بعينك انما على الاقل بصراحه اسهل من ابونا ابراهيم اللي ما يعرفش حاجه لا عنده ضمانات ولا تامينات ساعات واحد يجي يقول ايه انا همشي معاك يا رب ايه الضمانات اللي تدهاني ما تحط لي كم مئة ألف كده في البنك عشان أخدم وأنا قلبي مرتاح لا فيش كلام زي كده الضمانات هي كلمة ربنا هو وعد ربنا هو حضور ربنا هو عشرة ربنا إنما أنت عاوز ضمانات من بتاعة الدنيا أنتوا لما تفكروا في التأمينات اللي بيعملوها الناس في الدنيا مع احترامنا لكل اللي بيشتغلوا في التأمينات تلاحظوا إيه في التأمينات فلسفتها يقول إيه أمن على نفسك أمن على نفسك إزاي يعني حط قرش عشان لما تموت يطلع القرش ده لأولادك الله طب إيه معنى التأمين هنا هو ما حفظنيش من الموت ولا يقدرش طبعا هو يقدر يقدر تأمين يمنع الموت ولا يمنع الحادثة ولا يمنع المرض ما يقدرش فهو تأمين يعني غشاش شوية إنما اه دي المحاولة الأرضية لعلاج هذا القلق البشري يدوا ضمانات هي في الحقيقة مش ضمانات ده فال مش كويس يعني بالنسبة للناس تلاقي تقرا ورق التأمين تلاقي الله ده كلام بعد ما يحصل ويحصل ويحصل الله طب ايه التأمين اللي في الموضوع مش مشكلة أمنه برضه إنما الأهم هنا إن لم تؤمنوا لا تأمنوا في آية بتقول كده عاوز أمان بجد مع ربنا عاوزة إيمان الحكاية لو عندك إيمان هو ربنا شايلك هو ربنا بيموت ولا بيمشي ربنا ما بيتغيرش وهل محبته بتتغير بيقول محبة أبدية أحببتك ما بيتغيرش بما أن ربنا ما بيتغيرش ويقدر يعمل كل حاجة طب خلاص التأمينات إيه اللي هتجري وراها هو الأمان هو اللي فيه التأمين كله فابونا ابراهيم طلع بهذا الايمان فعاش في امان لانه طلع بدون اي تامينات سفريه زي كده مع راجل غني زي كده يعمل لها تامين بكم بكم مليون دولار ده طالع هو وبيته في رحله مش عارف اخرها ده مفيش كلام زي كده هو الامان كله ان ربنا قال له تعالى ورايا خلاص خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي أحيانا ربنا ما يقولش لينا كل اللي هيحصل عادة ربنا يعمل كده ليه؟ عشان لازم تثق في ربنا ثقة الإيمان إيقان بأمور لا ترى مش هيقول لك بكرة هيمشي إزاي لا مش هيقول لك بس هيقول لك أنا معاك طول الوقت مش هسيبك أبدا امشي معايا وخلينا ندخل يوم بيوم كده لا تهتم بالغد الغد يهتم فيما لنفسه بس انت خليك معايا تقدر تمشي بالطريقة دي واللي عاوز بطريقة الدنيا لا استنى قول لي يا رب الأول بكرة هيحصل إيه لا مالكش دعوة بكرة بكرة ده في إيد ربنا زي امبارح زي النهاردة بالإيمان تغرب كلمة تاني فعل تاني في أرض الموعد كأنها غريبة يعني هو وصل للأرض اللي ربنا عاوزها عارفين مشي مشوار طويل من العراق حران لغاية فلسطين وصل كنعان وربنا قال له شايف بقى الصحراء دي كلها كل دي بتاعتك يا ابونا ابراهيم طيب يبتدي يبني بقى ابونا ابراهيم غني جدا لان ربنا كان بيغنيه قوي لا مش عاوز يبني ما حواليك بلاد بتبني مصر فيها مباني وفراعنه وسدوم وعموره فيها مباني وخير كتير ما تبني يا ابونا ابراهيم وتعمر قال لا انا مش هبني ليه مش هتبني ليه هتفضل في الخيمة التعبانة دي ما خلاص الرحلة خلصت انت طالع في خيمة لانك مسافر انما ربنا قال لك خلاص هي دي الارض قال لا ما انا هحط فيها الخيمة طب يا ابونا ابراهيم ما تعمر ابني قال لا انا عايز اعيش في خيمة ليه شوفوا بقى اللي فهمه بولس الرسول ما كناش فاهمينه احنا في العهد القديم قال أبونا إبراهيم لأنه فهم ربنا بالإيمان عارف إن دي مش آخر الرحلة هي شكلها آخر الرحلة إنما قال له لا أنا عاوز أبقى معاك على طول فإحنا هنا هو يبقى آخر آخر الحكاية كنعان لا يا رب ما اتفقناش على كده أنا عاوز آخرها يبقى عندك فقال له مش هسيب الخيمة هفضل في الخيمة وأكمل الرحلة طب ما انت جيت كنعان قال له لا انا عاوز كنعان التاني عاوز المدينة التي لها الاساسات اللي انت عاملها بايديك اللي في السماء عندك اللي ما شفتهاش بعيني بس عندي ايمان ان هناك حياة ابدية وهناك حياة افضل وهناك ملكوت لا ينتهي وهناك مدينة اسمها اورشليم السماوية غير ده كله طب ما تعمر وتبني زي الناس لا أنا عاوز حاجة أحلى فتقال عليه كلمة جميلة بالإيمان تغرب تغرب ده أنت صاحب الأرض ده ربنا بإيده مسلمها لك ده الأرض أرض ربنا وربنا اللي بيوزع الأراضي احنا لسه في فجر التاريخ فيابونا إبراهيم الأرض أرضك قالوا لا أنا برضو غريب حتى في أرضي عارفين يوم ما اشترى أول مرة كان بيشتري اشترى الحتة الصغيرة اللي هيدفن فيها هيدفن فيها صار ليه قال ما هو الواحد لما يشتري يشتري كده الارض دي اصلها مدافن انما احنا تفكيرنا كله في السماء ارض الاحياء هنا مش ارض الاحياء فابونا ابراهيم اغنى انسان في جيله ما كانش يهتم خالص بانه يبني مش لانه يعني ضد التطور والعمار لا لأن في فلسفة أخرى تغرب عاش غريبا عاش غريبا إذا المشكلة مش في الفلوس المشكلة مش في الغنى المشكلة مش في العلم المشكلة كلها في القلب في الإيمان ممكن واحد يبقى غني قوي ويعيش غريب في الدنيا وممكن واحد يبقى فقير بس ماسك في الدنيا بإيده وأسنانه ويبقى الدنيا دنيته ومش شايف غيرها طيب بضيع أبديته الدنيا دنيتك أنت حر اخترت عشان كده الأسبوع ده بتاع الصيام نقول إيه لا تكنزوا كنوزا على الأرض كلام ربنا يسوع اكنزوا في السماء في دنيا تاني في عالم آخر لو اخترت العالم الآخر طبيعي هتبقى هنا غريب إنما لو اخترت هذا العالم تبقى هنا أنت مش غريب تبقى دنيتك اليوم يومك ولا اليوم مش يومك الدنيا دي دنيتك ولا مش دنيتك العالم ده عالمك ولا انت غريب عنه ده كله مبني على الإيمان لو عندك إيمان هينطبق عليك الكلام بالإيمان تغرب هتبقى عايش في الدنيا كأنك غريب بتاكل وبتشرب وبتلبس وبتحب الناس وكل حاجة إنما أنت مستني اليومين اللي يخلصوا عشان ترجع بلدك زي الغريب وتستخدم العالم ولا يستخدمك ولا يستعبدك العالم وتستعمله وكأنك لا تستعمله ويبقى قلبك مش فيه لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا فاللي زي أبونا إبراهيم قلبه ما كانش حتى في أرض الموعد الأرضية قلبه كان في السماء عند ربنا بالإيمان تغرب في أرض الموعد نراجع شوفوا الإيمان بالإيمان قدم هابيل بالإيمان أرضى مخنوخ الله بالإيمان نوح خاف وبنى بالإيمان أبونا إبراهيم أطاع بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام شوفوا بقى حتة جميلة في الإيمان هنا الإيمان يورث أو يلقن من الأب لأولاده ومن الجد لأحفاده فابونا إبراهيم أغلى حاجة عنده هو سايب لإسحاق كتير إنما أكتر حاجة سابها لأبونا إسحاق إيه؟ الإيمان فهو مربي إسحاق على كده اوعى يا إسحاق تفتكر إن الغنى غنى الدنيا وإن آخرتها الأرض لا في مدينة مستنيانا وإسحاق سلم يعقوب وأبونا إبراهيم كان عايش لما يعقوب اتولد وكان شاب لما أبونا إبراهيم مشي فيقول ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه عشان كده بنسميهم الاباء البطاركه اول بطاركه في التاريخ اللي عاشوا بايمان ابراهيم واسحاق ويعقوب تلاحظوا ان كان مع اسحاق في اسماعيل ما دخلش في السكه وتلاحظوا مع يعقوب كان في عيسو طلع بره السكه ليه الايمان السكه مش بالتناسل الطبيعي السكة محتاجة إيمان مش معنى أن والديه كانوا ناس قديسين يبقى الواحد هيدخل السماء على حس والديه لا أنت شربت الإيمان منهم هتعيش بإيمان زيهم ولا لا الإيمان يقول معلمنا بولس لتلميذه تيموساوس الإيمان الذي سكن أولك في جدتك لؤيس وأمك إفنيكي شوفوا الإيمان سكن في جدته وجدته كانت بتعلمه الإيمان وهو طفل وأمه كانت بتشربه الإيمان وهي بترضعه زي أم موسى فطلع تيموساوس معد كده للرسالة خدوا معلمنا بولس يتلمذه بقى ويعمل منه أسقف والبركة كلها في الست والدته والست جدته لأن هم زرعوا فيه إيمان قوي فهنا يبان أن الإيمان ينتقل يمكن إسحاق في الأول خالص ما شافش اللي كان شافه أبونا إبراهيم ما سمعش دعوة اخرجوا دي بودانه ما كانش لسه اتولد إنما تلقن الإيمان عن أبوه قال له أنا جيت هنا يا ابني لأن ربنا قال لي سيب أهلك وعشيرتك وتعال ورايا فمش هنرجع إسحاق تاني أبدا عشان كده حتى يوم ما جوز إسحاق ما رجعش أور الكلدانيين بعت لعذر الدمشقي قال له تروح تجيب عروسة لابني طب وده كلام منطقي يا ابونا ابراهيم هتيجي العروسه من غير ما تشوف العريس ولا هتناسب مين وهتيجي كده على ملا وشها اميال طويله ايه يعني اهلها رامينها كده قال له بص هو ربنا قال كده انا ما ارجعش ابدا ولا اسحاق يرجع الجواز مش هو الهدف احنا الوعد هو الهدف الايمان هو المهم هنكمل في الايمان مش مهم جه الجواز خير ما جاش مش مهم فربنا جاب له عروسه على مزاجه عشان هو اختار ربنا اختار الإيمان وجات رفقة مسافرة كل الأيام دي تتغرب مع هؤلاء القديسين اختارت الغربة الغربة حتى عن أهلها عشان تبقى جدة للمسيح وبعدها رحيل مرات يعقوب كل دول ايه دخلوا في سكة الإيمان اختاروا الغربة عن الدنيا لكن الغربة في الآخر ليها أجر سماوي كبير قوي لأي مدى الواحد غريب عن الدنيا وعلمنا بولس في رسالته الثانية الكورنثوس يقول نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب نتغرب عن الجسد يعني إيه؟ يعني تبقى أنت غريب عن جسدك طب ده احنا مش غربة عن أجسادنا دي أجسادنا مقصود بيها إنك مش عايش عشان تاكل وتشرب وتنام وترتاح واحد كأن جسده غريب عليه لكن اللي مش غريب عليه روحه وحياته الأبدية ووصية ربنا دي اللي شغلاه إنما جسده شغله مش شغله الوارثين معه لهذا الموعد عينه لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله صانعها وبارئها الله يقولوا في الترجمة اليوناني يقال أنه معناها المهندس التن... الاستشاري اللي رسم والمهندس التنفيذي هو ربنا يعني اللي عمل الديزاين ربنا واللي نفذ المشروع ربنا عملها حاجة بمزاجه السما دي التي صانعها وبارئها هو الله يعني اللي أعدها وخطط لها فكر فيها وعملها بإيده هو ربنا فعشان كده حاجة كده بقى إيه ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن لأن عملها بمزاج ربنا لولاده من نفس المعنى ده معلمنا بولس يقول إيه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي يعني أنت زعلان إن الخيمة دي لفوها وتتشال يا ريت تتشال ما في مبنى تاني في السماء مستني ما في حاجة تاني أحلى هتستلمها لأنه كان ينتظر المدينة حط فعل تاني يضاف لأفعال الإيمان هو كلمة ينتظر الإيمان ممكن يبان أنت مستني إيه في واحد كل اللي منتظره شوية فلوس في الدنيا مفيش إيمان كل في واحد منتظر من الدنيا كرامة مجد مديح خلاص هتاخد مدح ومديح من الدنيا بس هتاخد يعني في واحد منتظر حب الناس كويس وبعدين ماذا تنتظر ايه هو موضوع رجائك ايه هي احلامك تبان في الايمان اذا كان عندك ايمان يبقى انت عايز تروح السماء تنتظر ملكوت السماوات تنتظر الدهر الاتي تنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي ده لو في إيمان إنما إذا كان موضوع انتظارك هي حاجات في الأرض يبقى مفيش إيمان شوفوا احنا في المزمور نقول ايه من محرس الصبح الى الليل انتظر الرب يعني من اول ما بصحى لغايه ما بنام مستنيك انت يا رب مش مستني الدنيا والناس والكلام والفلوس والخير لا مش مهم فابونا ابراهيم لم يكن ينتظر من الدنيا حاجه مش عاوز ما كانش عاوز مع انه كان عنده حاجات كتير قوي بس ما كانتش فارقه معاه موجوده او مش موجوده ولما حصل خلاف بينه وبين لوط قال له يا ابني انا ملياش في الدنيا خد اللي انت عاوزه شوف اللي انت عاوزه اللي يريحك اعمله تروح شرق هروح غرب طب هتخسر كده ما مش مهم هخسر ايه مش هخسر ربنا مش هخسر السماء مش هخسر حاجة انا اصلي ملياش رغبة في الحاجات دي لا انتظر من الدنيا حاجة انما انا انتظر مدينة صنعها ايد ربنا بايده لها الأساسات لها الأساسات يعني لها الدوام الأرض ملهاش دوام لها قواعد ثابتة إلى آخر الدهور كان ينتظر المدينة أنت بقى ماذا تنتظر وأي مدينة تنتظر تصدقوني في ناس تعيش طول العمر تحوش عشان تجيب فيلا كل عمرها ومخها رايح في حاجة زي كده ربنا يغنيك ويديلك بس هل الحكاية تستاهل كل ده والمدينة التي لها الأساسات تروح فين ويروح اسمك من المدينة دي ويمحى اسمك من سفر الحياة لأن كل شهوتك الدنيا وسكن الدنيويات كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها بارئها الله كمان بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة هنا بقى زواج الإيمان هي سارة دي قليلة مش قليلة دي أمنا كلنا سارة التي اشتركت مع أبونا إبراهيم رحلة عمره خرجت معاه وتغربت عن أهلها وانتظرت وعد الله بدل السنة عشرات السنين ويمكن ضعفت في مرة لما جه المسيح لو المجد وقال السنة الجاية يبقى سارة معاها ولد وكانت تسعين سنة ضحك قالت أبعد فنائي كل تنعم سيدي قد شاخ خلاص يعني فقال لي ده تسرب تضحك ليه فخافت قالت له ما تضحكش لا لا ضحكت فسموا اسحاق يعني ضحك اسحاق يعني ضحكه ليه عشان تفضل فاكره طول العمر ان اللي احنا فيه ده معجزه مستمره ان ساره 90 سنه بتجيب طفل طب وماله لانها عندها ايمان زي جوزها لأنها شاربة من جوزها الإيمان بيت كله إيمان فبيقول بالإيمان سارة نفسها يعتقد كلمة نفسها يعني سارة حتى اللي اتهزت دي في مرة وتشككت في مرة وضحكت هي نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل ونكمل مرة جاية لإلهنا كل مجد وكرامة لبدنا